اتكلمنا عن الصفات اللي ينبغي ان تكون متوفره في ال- من يتقدم لها الانسان ثم بعد ذلك تكلمنا على اركان النكاح وقلنا ان النكاح له كم ركن ركنان واحد الزوجان الخاليان من الموانع اثنين الايجاب والقبول بعد ذلك تكلمنا على شروط صحه عقد الزواج والحته ده هي محل سؤال شروط صحه عقد الزواج قلنا ان اول شرط من شروط صحه عقد الزواج وجود الولي وقلنا ان الولي ده لابد يكون له صفات فلو جيت في يوم حطيت لك سؤال وقلت لك امراه تزوجت او زوجت نفسها بغير ولي تقول لي حكم النكاح ده يصح ولا لا يصح تقول لا يصح لو قلت لك مثلا بعد الولي كان عندنا الايه شاهدي بس عدل لو قلنا امراه تزوجت بوجود ولي وشاهد لا يصح الأمر الثالث رضا الزوجين تعيين الزوجين ورضاهما تعيين الزوجين ورضاهما طب الكفاءة هل هي من شروط الصحة ليست شرطا فيه وإنما شرطا للزومه ماشي. أو في وجوده طيب بعد كده اتكلمنا على الشروط المتعلقة بالنكاح وقلنا ان الشروط المتعلقة بالنكاح قسمها الشيخ إلى ثلاثة أقسام القسم الأول هو الفاسد ويفسد العقد وضربنا له أمثلة فاكرينها زي نكاح الشغار ونكاح المتعة ونكاح التحليل والزواج المعلق على شرط وفي هناك شروط جائزة وهناك شروط محرمة ولكن العقد معها صحيح بعد ذلك اتكلمنا على المحرمات من النساء وقلنا ان التحريم له أنواع وله صور فهناك نساء محرمات للايه للنسب كم واحده ها سبعه اللي هم في قول الله عز وجل حرمت عليكم امهاتكم الايه وهناك تحريم بسبب الرضاع وهناك تحريم بسبب المصاهره وقلنا المحرمات بالمصاهره كم واحده اربعه وتاخد بالك لان دي محل سؤال اول واحده محرمه علينا بسبب المصاهره من ام الزوجه طب متى تحرم عليا بالعقد ولا بالدخول بالعقد اتنين الربيبة بنت الزوجة يعني عشان بقى ايه نبقى مرتبين دماغنا في الفقه دايما محتاج ترتيب دماغ يبقى اول واحدة أ- ام الزوجة وتحرم بالعقد ولا بال... بال... بالعقد طيب بنت الزوجة وتحرم بالعقد ولا بالبناء لا بالبناء بناء ام الزوجة بتحرم بالبناء التالتة وحلائل ابنائكم مرات ابني ما تنفعش ماشي زوج بنتي ما ينفعش على زوجتي الرابع لا زوجة الأب زوجة الأب يبقى في عندنا أربعة في عندنا محرمات نوع آخر بسبب الإيه؟ بسبب الجمع مين هم؟ الجمع بين ال- الأختين المرأة وعمتها المرأة وخالتها صح كده طيب وهناك تحريم بسبب الجمع اللي هو الايه الزيادة في العدد ده كويس جدا في كمان تحريم نوع اخر من انواع التحريم المتعلق ب طيب بعد كده اتكلمنا على المحرمات بسبب والعياذ بالله الزنا فالمرأة الزانية لا يحل للرجل ان يتزوجها ولا رجل الزاني لا يحل له ان يقبل عند الزواج وقلنا الشرط لقبول هذا الزواج ان ايه تحدث ايه التوبة تحدث التوبة بعد كده هناك حرمة بسبب اختلاف الدين وقلنا ان اختلاف الدين يسبب التحريم الا بشرطين الا اهل الكتاب بشرطين ان تكون المرأة من اهل الكتاب وان تكون المرأة ايه محصنة ان تكون المرأة محصنة بعد كده اتكلمنا على بعد ما يتعلق بالتحريم المحرمات من النساء اتكلمنا على العيوب اتكلمنا على آه، العيوب وبعد كده اتكلمنا على الصداق وقلنا ان الصداق دي المذكره الاولانيه عشان بس نخش على الاسئله بتاعتها وقلنا ان الصداق يستحب لا انا قلت في البدايه يستحب ان يكون مسمن وقلنا يعني ايه مسمن ان احنا ساعه العقد نقول البنت دي مؤخر الصداق بتاعها او الصداق بتاعها 10 قروش وقلنا ايه الحكمة ليه, ليه الأحن- الحنابلة بيقولوا يسن انه هيكون مسمى منعا للايه منعا للخلاف عشان لا قدر الله لو حصل طلاق لو حصل فرقة لو حصل آه، آه، وفاة والكلام ده وجينا نقول عايزين حق المرأة في الصداق ما نقولش مثلا واحد يقول بنت خالتها واخده 5000 ويقول لا بنت عمتها واخده 4000 ده يقول لا بنت خالتها وده يقول ابن عمتها بنت عمتها منع عن الخلاف ان العقد يكون ايه وانظروا يا إخواني إزاي الشريعة عندنا دايما وضعت لينا قواعد تمنع الخلاف بين الناس ونظرا لأن احنا دايما بنبعد عن هذه القواعد بيحدث الخلاف نرجع تاني ونقول يستحب أن يكون مسمى ويستحب أن يكون مخففا تيسير أبرك النكاح أيسره كما قال صلى الله عليه وسلم وقلنا في حالة أن حصل فراق أو حصل وفاة قد يكون عفوا قد يكون المرأة مستحقة للمهر كاملا وقد يكون مستحقة لإيه لنصف المهر وفي بعض حالات لا تستحق المرأة المهر تعالوا مع بعض نرتب دماغنا متى تستحق متى لا تستحق المرأة مهرا واحد إذا كان قبل العقد في فترة خطوبة هي ملهاش مهر أصلا اتنين عند العفو عند العفو ثلاثة عند هبة المرأة آه، مهرها لزوجها أنا سامحتك ماشي كده طب إمتى تستحق المرأة نصف المهر آه إذا عقد عليها ولم يدخل بها طب متى تستحق المرأة المهر كاملا إذا, إذا عند الخلوة الصحيحة عند الدخول دي الحالة الثانية الحالة الثالثة عند الطلاق البائن الحالة الرابعة عند عند الموت في حالة تانية بيسقط فيها حق المرأة في المهر وهو الطلاق على على شرط أو الخلع أو الخلع تعالوا كده مع بعض نعمل شوية ألغاز فقهية كده وأكتر الألغاز اللي قدامنا في الأسئلة بتاعتنا ألغاز أنا بقدر أشوف من خلالها أنت شربت القواعد ولا لأ وأنا هجاوب لكم واحدة واحدة احنا بنتجاوب مع بعض مع كل واحدة هحط لك القاعدة بتاعتها هاتوا يلا الأسئلة بتاعت النهاردة طيب قلنا ان الرضاع علشان يكون محرم لابد له من ثلاث شروط ها واحد ان يكون خمس رضاعات اثنين ان يكون في الحولين ثلاثة ان يكون ينزل الجوف تاني خمس رضعات مشبعات يبقى احنا خلصنا الشرط بتاع الشافعية يبقى خمس رضعات مشبعات طب لو جبت لك في مسألة اه، اه، ولد شرب رضع مع بنت اربع رضعات وتقدم للزواج فتزوجها حكم الزواج اه لان هي فقط شرط فالمسألة هنا مبناها على تذكر الشروط بتاعة التحريم متى يحدث التحريم واحد بثلاث شروط واحد ان تكون خمس رضعات طب اي سؤال يجي لك فيه اقل من خمس رضعات يبقى على طول ايه مفيش فيها مشكلة طب اتنين ان يكون فين في الحولين طب ولد عنده ثلاث سنين شرب رضع ولا لها اي لازمة ولا لها اي قيمة ثلاثة ان يصل الجوف ان يصل الجوف هم خمس رضعات مشبعات في الحولين يصل الجوف نجمع ثلاثة مع بعض خمس رضعات مشبعات في الحولين وأن يصل هذا اللبن إلى الجوف طب لو جيت لك لغز كده وانت قايل لك إيه رضع مع, مع فتاة خمس رضعات مشبعات في الحولين آه، رضع منهم آه، تقيأها الولد قبل أن تصل إلى جوفه ثم تزوج هذه البنت حكم الزواج تعالوا نخش بقى على الغاز ووروني بقى كده إيه دماغ ابن قدام ماشي تعالوا السؤال الأولاني رضع مع بنت ثلاث رضعات مشبعات ثم تزوجها في الهامش جنبك كده أنا حاطط لك حتة فراغ أبيض كده اكتب جنبها كده خمس رضعات لأن الأصل عندنا يكون إيه ها خمس رضعات السؤال اللي بعده طيب هزودكم برضو حتة برضو سريعة كده الرجعة الرجعة قلنا ان المرأة لما بيموت عنها زوجها في عدتها اما ان تكون هذه المرأة عدة وفاة او عدة طلاق ها نركز كده مع بعض اهو الطلاق ناز ال ال ال ال العدة اما تكون جاية من وفاة او جاية من ايه طلاق المرأة اللي ماتت دي او الراجل اللي مات ده مراته اما ان تكون ها حاملا فاذا كانت حاملا عدتها بتنتهي امتى حلو قوي بوضع الحمل يعني لو راجل مات امبارح ووضعت هي النهارده ينفع تتجوز بعد بكره اه ينفع ماشي كده يبقى اذا اذا كانت من وفاه اذا كانت المراه حاملا فعدتها اذا كانت غير حامل فعدتها اربع اشهر وعشر ايام فلو جبت لك لغز فقهي امراه مات عنها زوجها وبعد انقضاء اربعه اشهر تزوجت هل هذا الزواج صحيح ام غير صحيح ايه مبنى القاعده انك ترجع لباب الايه لباب العده وصلت كده طب واذا كانت العده من فراق من طلاق فإما أن تكون المرأة حاملا فإذا كانت حاملا فعدتها وإذا كانت غير حامل قلنا بقى اه ممكن تكون المرأة دي من طلاق إما أن تكون المرأة من ذوات الحيض لسه صغيرة فإذا كانت من ذوات الحيض فعدتها ثلاث حيضات الثانية أن تكون المرأة غير حا... من... من غير ذوات الحيض امرأة كبرت في السن أيست من ال- من المحيض عندها 60 سنة 55 سنة أيست من المحيض فعدتها ها ثلاثة أشهر فهاجي أقول لك مثلا في وسط الألغاز امرأة مات عنها زوجها ولم تكن حاملا وبعد أربعة أشهر تزوجت حكم الزواج غير صحيح لأن العدة لم تنتهي امرأة طلقها زوجها وهي من ذوات الحيض فبعد حيضتين تزوجت حكم الزواج لأن العدة لسه حلو جدا امرأة طلقها زوجها وكانت كبيرة قد أيست من المحيض بعد ثمانين يوما تزوجت لا يصح لأن هي لازم إيه خدتوا بالكم ال- ال- ال- ال- ال- ال- ال- الألغاز هتبقى ماشية إزاي ها خدنا بالنا طيب طيب تعالوا مع بعض كده نح- نحط اللغز الفقهي بتاعنا ونطلع عليه الايه الاجابه بتاعته السؤال الاولاني رضع مع بنت ثلاث رضعات مشبعات ثم تزوجها حكم الزواج تاني رضع مع بنت كام رضعه مشبعات ثم تزوجها لما كبر حكم الزواج فاس- فاسد غير صحيح ليه غير صحيح ليه يا اخوانا يعني هو مش ثلاث رضعات ايوه صح احسنتم يبقى حكم الزواج يصح هذا الزواج لان التحريم بالرضاع انما يكون بشروط ثلاث ان يكون خمس رضعات مشبعات ان يكون في الحولين ان يصل الى الجوف طيب مات عنها زوجها ثم وضعت طفلا ثم تزوجها رجل بعد الوضع بايام قليله هل هذا الزواج يصح ام لا يصح يصح يصح ليه اه لان عدتها انتهت اذا انت تقول لي القاعده كده هذه امراه في عده وفاه حاملا عدتها بوضع الايه الحمل يبقى زواجها صحيح لانها تزوجت بعد وضع الايه الحمل طيب السؤال اللي بعد كده اللغز الفقهي تزوج امراه بحضور الولي وشاهد عد بحضور الولي وشاهد عدل مع الولي حكم النكاح ليه لا يصح احسنتم احسنتم شفتوا الالغاز الالغاز دي اللي بيحلها ده دلاله ان هو متقن اصلا للايه للقاعده الفقهيه اصلا فاللي اتقن القاعده الفقهيه يتحط قدام اللغز يقول لك لا اللغز ده فيه مشكله زي بالظبط الصيرفي الصيرفي الراجل اللي هو يا اخوانا ايه آه، بتاع الخزنه تلاقيه هو بعيد الفلوس يطلع 20 جنيه كده ايه يا عم تعطاه ليه يقول لك اصل دي مزوره خدت بالك آه، كان ربنا سلط عليه حد كده سرق مرايات العربيه فمعايا حد وانا بشتري ال- المرايات كده فيقول لي لا خد بالك دي تقليد مش الاصلي لا خد بالك دي كذا الناس يبقى عندها خبره ماشي كده انا عايز يكون عندك الخبره الفقهيه اللي احنا بنسميها عندنا في الفقه الملكه الفقهيه اللي تقدر بسرعه تبص المساله تحدد المساله دي متعلقه بايه فالمساله الاولانيه متعلقه بباب ايه في النكاح المساله الاولانيه الرضاعه المساله الثانيه متعلقه بايه العده المساله الثالثه متعلقه بالايه بشروط الله يفتح عليكم ذهب شاب إلى رجل له ثلاث بنات فقال له زوجتك إحدى بناتي فقال قبلت حكم النكاح لا يصح ليه لا يصح يا طارق ليه مفيش تعيين أحسنت هو كان منشن على البنت المعنين خضرة هو لبسه البنت اللي هي ما كانتش عينها خضرة فهنا يحصل خلاف طيب يبقى إذا ده يا إخواننا في أي جزئية من جزئيات النكاح تعيين الزوجين ده فين في شروط صحة العقد الله يفتح عليكم طيب تزوج فتاة تزوج فتاة وبعد الدخول بسنتين أراد أن يتزوج عمتها حكم زواجه من عمتها هو إيه لا يصح زواجه منها ولا من عمتها ليه لا يصح زواجه من عمتها مبنى اللغز هنا على فهم أي قاعدة جمع إيه المحرمات اكتب جنبها المحرمات ما شاء الله أنا النهاردة مبسوط جدا ما شاء الله طيب تزوج رجل بامرأة على أن تكون مدة الزواج سنة يصح ولا يصح ليه يا اخوانا اه ده زواج متعة فأي باب من أبواب ال- النكاح لا شروط الشروط عند العقد مش شروط صحة شروط العقد رجل قال لامرأة أتزوجك لمدة سنة قلنا ده في الشروط الفاسدة التي ايه تفسد العقد احنا قلنا عندنا أربع حاجات تفسد العقد شروط الفساد التي تفسد العقد ان يكون الزواج متعه المتعه اللي هو مبناه انه يحدد مده للزواج اتنين اللي هو الشغار وقلنا نكاح الشغار هو معناه ايه انا اقول لحسام زوجني بنتك على انه زوجك بنتي ومفيش مهر بيننا فالنكاح ده الشرط ده حرام مفسد العقد ليه ليه الحنابلة قالوا ان العقد ده حرام عشان تضييع لحق البنت في المهر النوع الثالث هو النكاح اللي اسمه نكاح الايه المحلل واحد طلق مراته بائنا ثلاثا وبعد كده استأجر واحد علشان ايه يقول له تزوجها النهارده وطلقها بكره عشان يتجوزها تاني حاضر ايه حاضر حالا ما هو الدين ده للاب ولا للبنت على ما ينفعش ما ينفعش زواج المسيار يا اخوانا باختصار خالص ده زواج مشروط ايه حكم زواج ال- المسيار على حسب الشرط الموجود فهي مثلا او هو اشترط ان هو مثلا انا اتزوجك ولكن مش هاجي لك الا كل ثلاث شهور مره حكم هذا الزواج هو صحيح الزواج ده صحيح لان اذا المراه اسقطت حقها في متع... في في فيما يتعلق بامورها الشخصيه فمفيش فيها مشكله اما اذا تزوجها مسيارا على ان يتزوجها وقعد في ماليزيا قع- قعد ثلاث سنين هيتجوزها ثلاث سنين وبعد كده طلقها لما يرجع بلده حكم زواج المسيار حرام هو زي المتعه بالظبط نرجع تاني لاسئلتنا اللي هو الطلاق المعلق على شرط انا زوجتك ابنتي على ان ترضى امها انتوا عارفين في نوع من ال- ايه بيبقى في ر- رجاله كلمتها دايما من ايه لا من الدماغ م- مراتهم فيقول له ايه انا زوجتك ابنتي فالولد خلاص فرح على ان ترضى امها طب هي امها رضت ولا ما رضتش ما احنا مش عارفين يبقى هذا مش حسم في العقد ده غرر ما ينفعش نرجع تاني للأسئلة رضع مع فتاة خمس رضعات مشبعات لم تصل إحداهن للجوف ثم تزوجها حكم النكاح طارق ايه ده ايه يصح يصح ليه لأنها ما نزلتش واحنا اشترطنا في في الرضاع المحرم ان هي لازم ايه تصل طيب طلقها زوجها طلاقا رجعيا فتقدم لخطبتها رجل آخر طيب تاني تاني يفهم المسألة طلقها زوجها طلاقا رجعيا يعني ايه طلاق رجعي طلقة أولى أو تانية ثم تقدم لخطبتها رجل آخر ليه لا يصح هي لسه مراته أصلا هي لسه مراته أصلا أحسنتم ده بيخش عندنا في باب إيه يخش عندنا في الرجعة وبيخش عندنا في الخطبة لو بعد العدة انتهت خلاص مفيش لا ما هو بص صلوا على النبي صلوا على الس- صلوا على النبي إيه، الطلاق اولا اذا طلق الرجل امراته طلقه واحده او طلقتين ثم تركها حتى آه، انتهت عدتها انطلق الطلاق النهارده من صوره الرجعي الى صوره البائن بينونه صغرى ولا كبرى؟ صغرى احسنتم ز- رجل زوج ابنته البكر الرشيد من شاب وهي ترفضه تماما في سؤال قبلها اه ماشي طلقت امرأة معقود عليها ولم يدخل بها وبعد طلاقها بيوم تزوجها رجل آخر ها يصح ليه يا اخوانا الله يفتح عليكم لأن المعقود عليها إذا لم يدخل بها فما لكم عليهن من عدة فالمرأة إذا كان معقود عليها وطلقت ملهاش عدة فلا الحق إن هي إيه ده ده خدوا بالكم ده كحكم شرعي انما كفتوى احنا بنقول لها ايه لا اصبري يا بنت شويه مش من باب التحريم ولكن من باب ان الانسان لما بيشعر بالقهر بيبقى عايز ينتقم فلا تنظر ابدا لحال اللي تقدم لها ولا وضعه ولا ظروفه ولا مناسب معاها ولا لا هي عايزه تكيد الاولاني فبتعمل ايه فخد بالك عشان بس المساله ما تبقاش يعني فرق بين الحكم الشرعي لا هي ما عليهاش عده فممكن تتجوز ولكن احنا بنراعي جدا الفتوى في هذا الحال طيب رجل زوج ابنته البكر الرشيد من شاب وهي ترفضه تماما حكم نكاح قول يا طارق لا يصح ليه يا طارق لا يصح انا عمال احفزك على النكاح اهو عمالين نسخنه اهو انت خلاص بقى عدت عليك ها هيصح ولا لا يصح لا يصح لان من شروط صحه عقد الزواج ها رضاهما رضا الطرفين الايجاب والقبول احسنتم ربنا يبارك فيكم يا رب طيب تزوج رجل من امراه مطلقه طلاقا بائنا ثم بعد ذلك طلقها فهل يتزوجها زوجها لغز وقنبله موجوده في النقطه دي قول الحسب خد بالك لان في هنا قنبله في هنا فخ انا عامل لك فخ في السؤال ده تاني سين متزوجه من صاد صاد ده طلقها طلاقا بائنا بعد ثلاث طلقات طلقها طلاق بائن خلاص بنت منه تزوجت برجل اخر والراجل الاخر ده طلقها فهل يعود لسين ل- لزوجته صلى على النبي انت وهو خلاص صلى على النبي اول حاجه نسال سؤال هل كان هذا باتفاق بين الزوج الاول والزوج الثاني ولا لا فاذا كان اتفاق بين الاول والثاني فحكم النكاح لا يصح طب كان بغير اتفاق اسال لا اسال استنى اذا كان بغير اتفاق هل الزوج الثاني دخل بها حتى تذوق عسيلته ويذوقه هل يا ترى دخل بها ام لم يدخل فاذا كان دخل بها اذا انقضت عدتها تتجوز واذا لم يدخل بها ما ينفعش طب السؤال الثالث بقى المهم قوي وهل انقض يعني خلاص بغير اتفاق ودخل بها هل انقضت عدتها من التاني أم لا فإذا انقضت عدتها يبقى السؤال ده كان فيه ثلاث ألغام والأسئلة دي اللي هتجيلك في الامتحان ناخد بالنا إن أنا أكون فاهم إن السؤال ممكن يكون فيه إيه لغز فلا تتعجل فهمنا السؤال ده طيب نعم طيب صلوا على النبي هو للأسف ما عملوهاش في المذكرة المذكرة أنا لما بعتها كنت عامل تحت كل واحدة سايب سطر فاضي فإن شاء الله في الامتحان بإذن الله هت لو جالك سؤال ملغم كده هتلاقيني سايب لك تحتيه مكان فاضي علشان عايز أشوف إيه فكرك في هذا الكلام طيب نرجع تاني يا رب يسر عقد على امرأة وقبل البناء طلقها وأراد الزواج بابنتها عقد على امرأة كتب كتابه على امرأة المرأة دي عندها بنت وربائبكم يبقى على طول المسألة دي مسألة ايه محرمات طيب الربيبة عشان ابقى فاهم الربيبة بتحرم على الرجل بالدخول على امها ولا بالعقد عليها بالدخول بالدخول طب تعالوا نرجع المسألة تاني عقد على امرأة وقبل البناء ما دخلش طلقها وأراد الزواج بابنتها بنته تصح بنتها تصح له اه يصح لأنه لم يدخل طب لو شلنا حتة بقى هنا اهو شلنا قبل البناء وحطينا شلنا قبل وحطينا بعد تصح له البنت لا تصح الله يفتح عليكم سؤال امرأة تولى تزويجها أخوها البالغ العاقل الرشيد الأصل أبوها إن إن غاب الأب فيجي بعده مين الجد خدت بالك طب فين بقى هنا يبقى إذن السؤال ده برضو فيه فخ هل أخوها ده لعدم وجود أولياء قبله في المراتب اللي احنا حطيناها الأب الجد العم وهكذا هل لعدم وجود هؤلاء إذا كان لعدم وجود هؤلاء فالأخ ما فيش مشكلة يزوج الأبعد عند في حالة عدم وجود الإيه؟ الأقرب صح كده؟ الله يفتح عليكم طيب خدوا بالكم من اللي جاية دي وإذا كان الأب فاقد للأهلية طبعا بينتقل للي بعده إذا كان بتوكيل من الأب مفيش فيها مشكلة ماشي رضع مع فتاة ها ها صلى على النبي رضع مع فتاة خمس رضعات مشبعات ووصلت للجوف وكان عمره ثلاث سنوات ثم تزوجها صحيح ليه صحيح اه ثلاث سنين ثلاث سنين لا ينطبق عليه شرط التحريم ان هو لابد ان يكون في الحولين طلق امرأته بعد الدخول طلاقا بائنا فحاضت حيضتين ثم تزوجت لا يصح ليه اه لان هي حي... عدتها كم حيضه ثلاث حيضات انا فعلا مبسوط ربنا يسعدكم يا رب تزوجت رجل واشترطت عليه زياده في مهرها على مهر المثل اه شرط صحيح مفيش فيها مشكله بس احنا نقول لها اتقي الله في في الغلابه اللي قاعدين قدامنا دول ماشي خلاص تزوج من فتاة ثم تبين له أنها بنت أخته من الرضاعة ها تاني تاني ولد وبنت شربوا مع بعض البنت دي اتجوزت وخلفت بنت طب حد يساعده يا جماعة حد يساعده تاني تاني ولد وبنت شربوا مع بعض رضعوا مع بعض رضعات مشبعات صحيحات زي الفل البنت دي تزوجت وبقى عندها بنت هل له أن يتزوجها ليه أخلها بنت أخته ماشي امرأة أيست من الحيض مات زوجها وبعد أربعة أشهر تزوجت حكم الزواج لسالك عشرة أيام اصبري ماشي هانت ماشي عقد رجل على فتاة صغيرة وقبل الدخول طلقها ثم عقد على أمها الأرملة في لغم تاني عقد رجل على ايه على فتاة واحد تزوج ببنت اصبحت امها من المحرمات ولا من ال محرمات بالعقد ولا بال- بالدخول اصبحت امها بالنسبة له ايه طيب طلق البنت عايز يتجوز امها ينفع نقول لا امك يا حبيبي ما ينفعش ماشي كده؟ طيب زوج رجل وليته لرجل على أن يزوجه الثاني وليته مع إسقاط المهر حكم هذا النكاح اسمه شغار وعلة التحريم ضياع الحقوق رضع مع فتاة خمس رضعات مشبعات وصلت للجوف في الحولين ثم تزوجها يصح طب في لغم في لغم في السؤال ده رضع مع فتاة خمس رضعات مشبعات وصلت للجوف في الحولين ثم تزوجها كل الشروط موجودة يبقى الزواج يصح ولا لا يصح لا يصح أحسنتم أحسنتم مد مسلم يدرس باليابان وأراد أن يتزوج من بوذية والله لو جميلة ها لا في كلا الحالتين حرام ايه علة التحريم هنا يا اخوانا ولا تمسكوا قول الله عز وجل ولا تمسكوا بعصم الكوافر احسنتم تزوجت من رجل ثم تبين لها بعد البناء انه مصاب بالجذام هل يحق لها الفسخ اه نرجع لها الاول اذا رضيت ايوه شفت بقى اللغم هنا فإذا رضيت بحالته فالحكم الزواج صحيح وإذا لم ترضى بحالته من حقها الفسخ لأن احنا قلنا إن في عندنا عيوب تمنع من استمرار الزواج وتؤدي إلى الفسخ إيه هي العيوب دي يا أخوانا؟ قلنا شرطين العيب الذي إن الله لا يستحي من الحق إن الله لا يستحي من الحق العيب الذي يؤدي إلى المنع من المعاشرة بين رجل وامرأته يمنع من إحسان العشرة ماشي طيب تزوج من فتاة وبعد البناء بسنة أخبرته امرأة أنها أرضعته مع زوجته رضعات محرمة لا لغم في لغم هنا لغم جامد اه يعني محرمة هنا يعني الشروط كلها متوفرة واحد متزوج واحدة جت واحدة قالت له جت واحدة قالت له انا رضعتك انت والبنت ده اهي خمس رضعات مشبعات في الحولين وال- والبتاع وصل واللبن وصل لا بشرط بشرط ايوه هي دي لازم الشرط ان تكون المرأة ايه ها؟ عادلة عادلة عادلة بمعنى ايه ع- يعني ايه عادلة اه بمن تقبل شهادتها يعني امرأة دينة على تقوى وورع وإلا في مشاكل في العيلة وواحدة كذابة ومعروف ان هي كذابة و... و... وبت- وتاكل المال الحي كده و... خدت بالك وجت تقول لك طب بص بقى انا رضعتك انت وم- ومراتك هل تقبل هذه الشهادة؟
سمعت لكم جزء من الشيخ ابن عثيمين كنا في في الحرم اه آه، سأله يعني سائل آه، امي لما بترضى عني بتقول لي ان دي مراتك حلال لو ما بتغضب عليا تقول لي مراتك اتفضل يا عم يعني هو السؤال للشيخ امي لما بتكون راضيه عني تقول لي مراتك حلال ليك لما بتغضب عليا تقول لي طب انا رضعتك انت ومراتك يا سلام اه امك فاسقه بس الله اكبر يا فرحه الزوجه دلوقتي طيب نرجع تاني آه، رجل طلق امراه ثلاثا وبعد العده عقد عليها رجل اخر ولم يدخل بها ثم طلقها فتزوجها الاول حكم الزواج لا يصح على فكره ماشي مات زوج اه هو ده اللغم مات زوجها وبعد شهرين عقد عليها رجل اخر اللغم هنا اذا كانت حاملا ووضعت حملها صح الزواج واما اذا كانت غير حامل فالزواج لا يصح مطلقا لان هي عدتها اربع اشهر وعشرة ايام لا يشترط تمام العده على المذهب عندنا الطلاق عامة إذا كانت المرأة حامل فعدتها بوضع الحمل وإذا كانت المرأة غير حامل إذا كانت المرأة غير حامل فإذا كانت من ذوات الحيض فعدتها ثلاث حيضات وإذا كانت من من غير ذوات الحيض فعدتها ثلاث أشهر طيب تزوج من فتاة ثم تبين له أنها بنت عمه من الرضاعة يصح تزوج رجل امرأة بولي وشهود عدول ولكنه لم يعلن النكاح تاني تاني تزوج رجل امرأة بولي وشهود عدول ولكنه لم يعلن النكاح حطوا دايرة هنا اهو اللغم عندنا في اللغز هنا ايه اللغز عندنا هنا ان انت تسأل نفسك هل اعلان النكاح شرط صحة العقد ولا من مستحبات العقد وفي المذهب عندنا ان اعلان النكاح من من المستحبات وليس من الايه من شروط الصحه فعلى طول اللغم هنا في اللغز هنا او حته اللغز هنا فين في مساله الاعلان ترجع على طول للقواعد اللي انت درستها هل اعلان النكاح واجب شرط سنه يبقى النكاح صحيح امراه قامت باجراء عمليه الزائده عمليه الزايده ثم تزوجت ولم تخبره أي زوجها فعلم بعد الزواج يصح دي مش من العيوب التي تؤدي إلى الفسخ مسلم تقدم لخطبة فتاة ثم تبين له أنها تعمل بالزنا فتزوجها ولم تتب الباب ده في باب إيه؟ المحرمات عقد شاب على فتاة بحضور الشهود العدول وغياب الولي لا يصح تزوج رجل من امرأة ثم تبين لها أنه ملحد لا يعترف بوجود إله لا يصح الزواج لا يصح الزواج لأن الملحد عندنا الذي لا يعترف بوجود إله يعني المشرك أحسن منه شوية لأن مشركي مكة مثلا مشركي مكة ربنا بيقول كانوا بيعترفوا بوجود إله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ماشي كده يبقى إذن إذا كان ملحد فالملحد أشر درجة من المشرك نسأل الله السلامة ذهب لأداء مناسك العمرة وأثناء إحرامه أعجب بفتاة وأراد أن يعقد عليها قبل أداء العمرة ليه؟ الباب ده يخش عندنا فين؟ في المحرمات المحرمات بسبب الإحرام وقلنا أن المحرم النبي نهاه عن الخطبة أو عن العقد تزوجت من رجل ثم تبين له بعد ذلك أنه عنين لا يصح تزوجت من رجل لي- اللغم بقى اللي جاي ده تزوجت من رجل ليس بكفء لها في النسب والمال وتعلم بهذا ليه والكفاءة ليست من شروط صحة الزواج الله يفتح عليكم آه بعد ما انتهينا من المسائل المتعلقة ب ب ب العقد الصحيح ولا لا نخش بقى على المسائل المتعلقة بالطلاق طيب إن الله لا يستحي من الحق وليسأل كل إنسان منا ما شاء طالما إن السؤال خارج بأدب فلا بأس أبدا ولقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن حياؤهن من التفقه في الدين وكانت المرأة تأتي إلى رسول الله أم سليم جاءت للنبي وقالت له يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت فهو السؤال خص شويه فقدمت بالمقدمة إن الله لا يستحي من الحق وهنا صدقت عائشة لما قالت لم يمنعها حيائها حياء هذه المرأة أن هي تتفقه في الدين وتأتي إحداهن لرسول الله وتقول يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق أي يعني يعني إحدى ليس لنا إلا ثوب واحد وإحدانا تحيض فيه فكيف تصلي أكيد في دم الحيض هيصيب الثوب بتعمل إيه فالأسئلة الخاصة دي طالما خارجة بأدب وباحترام وبخلق وب... وباخلاق فدي ما فيش فيها داعي ابدا ان احنا نضحك او الكلام ده لان ده علم ده علم احنا بنتعلم ماشي يا اخوانا بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الرائع ان الله لا يستحيي من الحق كلام النبي صلى الله عليه وسلم الا لا تاتوا النساء في ادبارهن ولا في حيضهن شوف السؤال خاص جدا او او, أو المعلومه الفقهيه خاصه جدا حرام ان الرجل ياتي اهله في الدبر او في وقت الحيض ده حرام فشوف النبي ازاي بيست... شوفوا الادب يا اخوانا شوفوا الادب شوفوا الادب والله الواحد بيقارن ادب هؤلاء في التعامل مع الاسئله دي وتلاقي برنامج واحده طالعه توصف وتحكي وتشرح بالتفصيل ممل يا بنتي حرام عليكي يا بنتي حرام عليك اتقي الله تعالوا يا اخوانا نسال يلا نخش على الطلاق قلنا ان الطلاق ده شقين شق متعلق بالشخص وشق متعلق بالايه باللفظ الشخص لابد ان يتوفر فيه انه يكون عاقل مكلف مختار قاصد طب لو كان مكاهن لا يقع, لا يقع بشروط ان يكون من التهديد جاي من قادر وان يكون التهديد قادر على تنفيذ هذا التهديد وان يكون التهديد ده ايه اه يعني لو اقول لك طب والله العظيم لو ما طلعتش مراتك هضربك بالمصاصه في دماغك لا ده مش تهديد ماشي طيب اذا اخطا واحد بيقول لي مراته انت طالعه عند والدتك فقال لها طب انت طالقه عند والدتك اخطا حكم الطلاق طب طلاق السكران فيها روايتين فيها روايتين يقع ولا يقع وده انا عايزك تحطها لي في الكتاب في, في الامتحان ان شاء الله طيب طلاق التعليم شيخ بيعلم الطلبه الاحكام المتعلقه بالطلاق فبيقول لهم مثلا انا قلت لمراتي انت طالق الطلاق إذا كان للتعليم طب تعالوا نشوف الأسئلة بتاعتنا رجل لائم فقال أثناء نومه لزوجته أنت طالق الطلاق يقع ولا لا يقع ليه لا يقع أحسنتم رجل تعدى بسكره فقال لزوجته أنت طالق فيها الروايتين عن الإمام أحمد وإحنا قلنا أن الراجح أنه لا يقع لأن العقل مغلق عليه العقل مغلق عليه في الامتحان لو جالي سؤال زي ده هقول يقع ولا لا يقع هقول فيها الروايتين والراجح انه لا يقع هدده رجل ان لم يطلق امرأته سيفصله من العمل اللغم فين اللغز ده اللغم بتاعه فين في طبيعة التهديد قالوا انا هفصلك من العمل لو ما طلقتش مراتك حكم حكم الطلاق لو وقع هل الطلاق اذا طلقها يقع ولا لا يقع لا ولا انت طالق يبقى يقع ولا يقع يقع الطلاق لأن التهديد هنا إيه خد بالك هدده رجل ذو بطش ولكنه غير قادر إن لم يطلق زوجته سيقتله طلع له عيل صغير قد كده اهو في الشارع معاه سكينة قال له أنا هقتلك طلق مراتك فإحنا قلنا إن التهديد يقع بثلاث شروط أن يكون من قادر اتنين إن التهديد يكون قوي غلبة الظن إنه إذا لم ينفذ هيفعل هذا الأمر ماشي طيب يمزح مع زوجته فقال لها أنت طالق يقع حاضر يقع ليه أحسنتم ثلاث جدهن جد يعلم طلبة العلم فقال قلت لزوجتي أنت طالق لا يقع اشتد غضبه حتى أغلق عليه عقله فقال لزوجته الحقي بأهلك خد بالك اللغم اللي أنا حطيته لك هنا إيه اشتد غضبه حتى أغلق عليه فأنت على طول تروح لطلاق الإيه تروح لطلاق الإيه الغضبان لا أنا ما بتكلمش على طلاق غضبان أنا بتكلم هنا على الطلاق المتعلق باللفظ هو قال لها ال- الحقي بأهلك الحقي بأهلك أصلا ده من صريح ولا الكناية حكم الكناية ير- ي- ي- يعود فيها لنيته ماشي وعلى فكرة في كلتا الحالتين هنا طلاقه لا يقع لأنه قد أغلق إيه أغلق عليه طب في بداية غضبه قال لزوجته أنت طالق يقع ولا يقع يقع طيب قال لزوجته أنت علي حرام ماشي ها. طلق امرأته في الحيض الطلاق ال- البدعي حكمه على أئمة الأربعة يقع وأنا في السؤال- الامتحان أنا عايز قول الأئمة الأربعة احنا قلنا ان الطلاق السني والبدعي الطلاق السني ان يطلقها في طهر لم يجامع فيه الطلاق البدعي ان يطلق في حيض او في طهر جامع فيه وقلنا ان حكم الطلاق السني والبدعي على قول الائمه الاربعه بيقع خالف في ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه وقال ان هو لا يقع الطلاق البدعي لا يقع وده طبعا اللي عليه الفتوى في في لجنه الفتوى في الازهر واللي عليه الفتوى في السعوديه فانا ابقى عارف ان فيها القولين عارف ان الطلاق البدعي بعض العلماء قال يقع وده قول الائمه الاربعه وبعضهم قال ايه لا يقع قول واحد طيب قال لزوجته حاضر يا منظور قال لزوجته الحقي باهلك لا ينوي طلاقا انتوا صلحتوا مني على فكره قال لزوجته الحقي باهلك لا ينوي طلاقا ها سرجاني لا يقع ليه لان يشترط اشترط العلماء في الطلاق الكنائي ان تكون مستصحبا للايه للنيه حاضر حاضر حاضر قال لزوجتي انت علي حرام او انت محرمه اولا محرمه دي ايه بص هنقول الجزئيه ده وبعد كده عم عبد الله يرفع الاذان اما انه يكون انت علي محرمه كان يقصد بذلك الظهار أنت علي ك- محرمة كأمي كظهر أمي فقد ينوي بها إيه ظهارا وقد تانية هو عايز بدل ما يقول لها إن الطلاق بيحرمك عليا فبدل ما يقول لها أنت طالق لا أنت إيه يريد إن هي ده طلاق فهنا ده يخش في باب الطلاق الإيه الكنائي الطلاق الكنائي أو واحد مثلا يقول إيه مثلا أنت مراتي وكل حاجة بس أنت محرمة عليا مش هقرب لك مش هكلمك زي ما النبي حرم على نفسه الايه المغافير العسل فنزل قول الله يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك وبعدها قال الله عز وجل قد فرض الله لكم ايه تحله ايمانكم فالسؤال ده اللغم بتاعه ان كلمه انت محرمه عليا راح في ثلاث ابواب من ابواب الفراق راح في باب الطلاق الكنائي راح في باب الظهار دول البابين من ابواب الفراق وراح في باب ثالث اللي هو باب الايمان راح في في باب ثالث هو باب الايمان فهنا لما اقول لك قال لزوجتي انت علي محرمه هسيب لك تحتها فراغ تقول لي ان عانى بها طلاق فهو طلاق قنائي يرجع فيها لايه لنيته فان نوى طلاقا وقع الطلقه وان كان ينوي ظهارا ف- فهذا فعل محرم ووقع وجب عليه في حق الايه الكفاره واذا كان ينوي بها باب تحريم الحلال تحريم الشيء الحلال ففي هذه الحاله عليها كفاره يمين ماشي ارفع يا عم عبد الله الاذان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعا بقى كده الاسئله اللي جايه آه، قال لزوجتي في مجلس واحد انت طالق ثلاث مرات بيقع طلقه ولا اثنين ولا ثلاثه واحده قال لامرأتي انت عليك ظهر امي هل هذا طلاق ظهار طب امتى كان الظهار ده طلاق في الجاهليه قبل الاسلام ماشي مش مشكله انا بحاول بس شك رجل هل طلق امرأته ام لا يبنى على اليقين الشك الاصل هي زوجة معلش قال لها انت طالق ثلاثا الا واحدة وقع الطلقة ولا اثنين ولا ثلاثة أنت طالق إلا واحدة اثنين احنا قلنا الاستثناء ده الطلاق على الاستثناء ثابت على قدر ما استثناه فإذا قال لها أنت طالق إلا واحدة فهو كده يبقى طلقها إيه؟ اتنين لحظة واحدة لحظة واحدة ده المذهب ده الإيه؟ المذهب وأنا مع هذا القول يعني ده المذهب وده الصحيح أما دي مسألة الاستثناء دي حاجة ومسألة الطلاق ثلاثا دي حاجة تانية فإذا قال لها أنت طالق طالق طالق أو أنت طالق بالثلاثة أو في مجلس واحدة لا أنت طالق وبعد شوية طالق أنت طالق ثلاث مرات كل ده بيقع إيه واحدة أما الاستثناء دي مسألة تختلف عن مسألة التطليق ثلاثة كتب رسالة لامرأته وأرسلها لها كتب فيها أنت طالق يقع لأن الطلاق بالكتابة يقع نعم أنت لو قال لها أنت طالق في رمضان هتطلق إمتى؟ مع أول رمضان وده اللي احنا العلماء وضعوا له ألا هو التعليق على شرط الزمن فقلنا إذا علق الطلاق على زمن فإنما تطلق بإيه؟ بأوله ولا آخره؟ بأوله طيب ماشي طيب نحدد العدة نحدد العدة سريعا طلقت قبل الدخول عدتها قد ايه ها ليس لها عدة مات زوجها وهي حامل عدتها ايه مات زوجها وهي غير حامل في لغم هنا ايوه ايوه غلط لا لا لا لا خد بالك خد بالك انا اللغم مش في السؤال اللغم في طريقه انا ل- ل- قلت لك هنا في لغم عشان تقول لي اه اذا كانت حامل ولا اذا كانت آه، بتحيض او لا تحيض لا المراه المتوفى عنها زوجها يا حامل بوضع الحمل يا غير حامل تبقى ايه بتحيض لا تحيض هي اربع اشهر وايه ماشي طلقت وهي من ذوات الحيض ثلاث حيضات اللي هي ثلاثه ايه قروء طيب طلقت وهي آيسة من الحيض أو صغيرة ها ثلاثة قروء ولا ثلاثة أشهر قروء إيه هي أصلا لا تحيض في عدتها ثلاثة أشهر فقدت زوجها وظاهر غيبته الهلاك أربع سنوات طيب السؤال الأخير كده معلش ما يجب للمرأة من المهر أعديها أعديها طلق رجل امرأة وهي في فترة العقد قبل الدخول والخلوة ما يجب لها من المهر طلق رجل امرأة في فترة العقد قبل الدخول والخلوة ما يجب لها من المهر النصف مات رجل عن زوجته بعد الدخول ما يجب لها من المهر المهر كامل طلق امرأة طلق امرأته المدخول بها طلاقا بائنا المهر كامل خلع الرجل امرأته على ترك المهر ليس لها شيء وهبت لزوجها المهر كاملا جزاها الله خيرا طلقها بشهر بش- بشرط التنازل عن المهر عقد على امرأة وخلى بها خلوة صحيحة مهر كامل أحسنتم جزاكم الله خيرا طيب طيب تراجعها بقى انا انا انا الاسئله بصوا يا اخوانا آه، الاسئله هي عباره عن احنا دايما مشكلتنا قديما مشكلتنا في التعليم القديمه الحفظ والدش يعني كل اللي انا عايزه منك قديما يعني احنا اخوانا عشان كده بقول لكم احنا بنطور في الفقه اللي بيتعمل دلوقتي تطوير في الفقه ان انا زي ما أنا اقول لك ايه عرف الظهار لغه وشرعا واذكر الادله عليه من الكتاب والسنه واذكر شروط الواجبه مش عارف ايه و... فانت بيخش الطالب يقوم ايه داشش رص تعالى بعد كده اساله بقى السؤال بقى في حاجه زي كده اذكر آه، عرف الطلاق لغه وشرعا وما الاصل فيه وما حكمه واذكر انواع الطلاق من حيث السنه والبدعه واذكر اقسامه من حيث الصريح والكنائي واذكر اقسامه من حيث الرجعه والب... والبي... والبينونه فيخش كده يقول ايه الطلاق لغة آه، حل العقد وفي الش- حل الوثاق وفي الشرع هو حل عقدة النكاح بلفظ الطلاق ونحوه والأصل فيه من كتاب الله عز وجل فطلقوهن والأصل فيه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا والطلاق يشترط أن يكون الزوج بالغا عاقلا آه، م- مختارا أن يكون و- و- والطلاق انواع طلاق السنه وطلاق البدعه وطلاق الحيض وطلاق ال- الصريح وطلاق الكنائي حط الرصه دي كلها تيجي له واحده بقى تقول له يا شيخ بعد اذنك انا زوجي النهارده قال لي الحقي باهلك ايه الحكم يا شيخ تاه خلاص انما التعليم الان التعليم في الدنيا كلها الان هو عباره عن معرفه القاعده ماشي خلاص خد يا عم عبد الله معرفه القاعده وفهم القاعدة ثم من بعد ذلك وضع السؤال الذي يتناسب مع الايه مع هذه القاعدة ماشي كده انا النهارده يا اخوانا عرفوا آه، آه، العده لغه وشرعا العده في اللغه ماخوذه من العدد وهي في الاصطلاح مده تتربصها المراه لمعرفه براءه رحمها من ال- من الحمل او لتتفجع على زوجها او لتتعبد لربها والاصل في العده قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن بدأ يحط لك كل الأدلة ويحط كل الحاجات وبعد كده تيجي تطرح عليه سؤال بسيط جدا اللي هي مسألة بقى أخذ القاعدة وتطبيقها على الواقع بتلاقيه إيه؟ زي يا إخوانا بصوا آه، طالب الطب اللي في كلية الطب اللي واخد على الدش صدقني بيطلع طبيب فاشل وطالب الطب تلاقيه دايما ما بيبقاش كويس جدا غير لما بينزل السنة الامتياز ويبدأ بيشوف في عينيه ويبدأ إيه؟ ها؟ يطبق عملي اللي احنا بنعمله الان من خلال الاسئله ومن خلال الامتحانات انا مش عايز الاسئله والامتحانات اللي احنا بنحطها كل فتره على باب من ابواب الفقه اللي احنا بناخدها هي من باب ان انا اختبرك لا انا من باب ان انا عايز امرنك علشان بكره لما تبقى فقيه تبقى قادر على فهم السؤال ويبقى كل انسان منا فاهم كويس جدا انك بكره لما تبقى فقيه اللي جاي يسالك حاطط لك 20 لغم في قلب السؤال والله بيبقى في كتير من الاوقات اللي جاي يسالك هو عايز بس ايه يطلع منك بايه بلقطه وانا يمكن قلت لكم قبل كده الكلام ده آه، ممكن بعض الناس اللي هم يبقوا غلابه قوي ممكن يصرحوا بيهم ومش واخدين بالهم زي ما قلت لكم انا دخل عليا اب وابنه وزوجة ابنه طلقها فوق ال 19 14 19 مره وانت عمال تقول قلت ايه كذا كذا كذا يا ابني خلاص الطلاق واقع اصلا انا لقيت الاب بكل تلقائيه اغمز الشيخ والله يا اخوانا زي ما بقول لكم كده لا انا مش هبيع ديني علشان حد ولا بيع اخرتي علشان حد ولازم افهم دائما ان غالبا الناس اللي بتبقى جايه تسال جايه تسال وحاطه لك لغم في السؤال فالانسان منا الذكي اللي يقدر بص انا مين كان يظن ان مسائل الفقه تبقى في يوم من الايام كده ده كله يا اخوانا علشان احنا عايزين نبني شباب فاهمين دينها صح فاهمه دينها صح خدت بالك وفي نفس الوقت تبقى قادره على معرفه ايه اللي يصح ايه اللي يحل وايه اللي يحرم لان خد بالك انت لما بتقول دي حرام او دي حلال إيه المساله دي بيترتب على حاجات كتير جدا وبخاصه كتاب النكاح اللي احنا خدناه كتاب النكاح وكتاب الطلاق اللي احنا خدناه من المره اللي فاتت دي النكاح وما يتعلق به من احكام والطلاق وما يتعلق به من احكام الطلاق او الخلع او الظهار او الايلاء او اللعان المسائل دي كلها يا حلال يا حرام يا حلال يا حرام يا الرجل يكون مع زوجته في الحلال ياما والعياذ بالله ما يكون بينهما حرام وزنا وده كله متوقف على الكلمه اللي طالعه منك انت علشان كده احنا كل اللي احنا بنعمله يا اخوانا من مراجعات كتير واسئله كتير انت عارف النهارده انت جاوبت على كام سؤال انت عارف النهارده طلع عليك كام مساله لو عديتهم يفوق ظني يفوق ال 50 60 70 مساله ليه كل ده تدريب وتعويد زمان بص يا اخوانا زمان اول مره اسافر للحج كنت قرات الحج ده عن ظهر قلب وحفظته عن ظهر قلب فضلا ان انا درسته في في اعدادي ودرسته في ثانوي ودرسته في جامعه يعني حفظته كده بس اول ما رحت الحج وشفت المسائل بعيني لا ده الدراسه حاجه والواقع حاجه تانية خالص احنا دورنا دلوقتي ان انت تتعلم عملي وعلى فكرة المنهج ده هو المنهج اللي كان ماشي عليه علماءنا قديما بس للأسف آه، بقصد بقى أو بغير قصد احنا خلوا التعليم عندنا في النازل عشان مش عايزين حد يتعلم واحنا محتاجين يعني مثلا آه، وانا بقرأ في ترجمة مكش- مكتشف الدورة الدموية الصغرى مين؟ ابن النفيس ابن النفيس ابن النفيس كان عالم فقه الشافعي كان عالم من علماء الفقه الشافعي رحمه الله رحمة واسعة وكان طبيب كان يجي يعمل ايه لانه م- م- يعني لقوا ع- يعني كتب كتيرة جدا صنفها رحمه الله كان بيعمل ابن النفيس كان الصبح ياخد الطلبة وينزل بيهم كل واحد ماسك ال- الورقة والقلم بتاعته وينزل على المريض يا جماعة المريض ده مثلا مثلا عنده فيروس سي شوف لون وشه عامل ازاي اكتب عندك يبقى مريض فيروس سي علامات الفيروس واحد شوف علامات ال ال الوجه اتنين بص لعينه كده عامله ازاي طب بص كده ول- هبطان ازاي طب بص مش عارف ايه وكان الطالب بي بي بيشخص المرض على وفق ايه ها ما يرى بعد كده يا اولاد احنا الدواء ده كذا والدواء ده كذا والدواء ده استخدمنا معاه الدواء ده ما نفعش وده ما نفعش وده ما نفعش وده ما نفعش لما استخدمنا معاه ده نفع وعلى فكره ال 40 اللي قاعدين دول بتوع فيروس سي دول استخدمنا الدواء ده معاهم ففي 35 واحد تم الشفاء بالحاجه دي وخمسه ما نفعش بس الحاجه دي مع الخمسه دول لما ضفنا عليها كذا آه، ربنا شفاه بفضل الله فيبقى لازم تحط عندك العلاج انه ممكن يعالج بكذا ولو ما تمش العلاج بعد فتره يعالج بكذا وده يا اولاد اتعالج في غضون كام يوم وده اتعالج في غضون كام يوم انت تبقى قاعد كده انت خلاص انت حفظت كل حاجه ده المنهج التجريبي اللي قام بيه العلماء المسلمين اصلا المنهج التجريبي اللي اسسه ابن نفيس واسسه جابر بن حيان اللي بيسميه علماء الغرب شيخ الكيميائيين يعني حتى هما بينسبوا علم الكيمياء لجابر بن حيان يقول هو اللي اسس اصلا لعلم الكيمياء ومبنى علم جابر على التجربه والمشاهده على التجربه والايه والمشاهده علشان كده لما تطلع بره وتخش اي مدرسه تلاقي اهم حاجه بيتصرف عليها في المدرسه المعمل دي اهم حاجه اهم حاجه تلاقيها بتتم في المدارس المكتبه وبعد كده يخش المدرس جوه الفصل ويقسم الاولاد ايه ها يقسم الاولاد ايه مجموعات وكل مجموعه اطلعوا اعملوا لي بحث من خلال كتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا الاولاد اللي تعمل للاسف احنا المنهج ده مش موجود الا ما رحم ربي عز وجل واللي احنا بنعمله في دروس الفقه احنا نعيد المنهج ده ان شاء الله باذن الله آه، آه، اختم بجزئيتين الجزئيه الاولانيه ان شاء الله بعد ما اخلص الامتحان بتاع الحد الجاي بعد ما اخلص الامتحان الحد الجاي من بعد الحد الجاي اذا شاء الله سبحانه وتعالى هنبدا نعمل مجموعات اوائل طلبه يعني مثلا الامتحان الاولاني كان دخل فيه 150 ولد وبنت الامتحان الثاني هيخش مثلا فيه مثلا آه، آه، آه، مثلا 150 زيهم ال 150 دول بعد ما نخلص هنقسم الاولاد والبنات دول مجموعات زوجتي هتتولى شأن مجموعات البنات والشباب انا معاهم ان شاء الله هيبقى النظام عندنا ايه لو عندنا مثلا 75 ولد او 70 ولد 70 شاب 70 راجل 70 اب من ابائنا اللي بيحضروا معانا 70 دول احنا هنقسمهم مثلا على 8 مجموعات وهنعمل دوري هنعمل دوري بين المجموعات دي آه، آه، في المذكرات بتاعه الاسئله من اول الطهاره لحد نكاحها يا اولاد آه، في بكره عندنا ماتش ما بين فريق آه، آه، باشمهندس محمد محسن السبع وبين فريق مثلا عثمان آه، واللي بعد كده نحدد الاوقات دي نعمل دوري كده والفريق اللي يكسب طبعا بالنقاط كل السؤال هتبقى فيه اسئله ومش عارف ايه لحد ما نوصل في النهايه الفريق الفائز ده برضه تبقى له هدايا وحاجات من كده ده كله ايه ده كله بينمي جوانا روح دراسه الفقه بروح الجماعيه الجماعيه مش الجماعه وهفضل طول عمري اقول لك بلاش جماعات بروح الجماعيه بيننا وبين بعض اتنين تلاته مع بعض كده هنذاكر المذكره دي ونيجي بال... قبل الام- قبل مثلا هنمتحن العصر قبلها بساعه مثلا كلنا قاعدين بنراجع وبنحفظ ومش عارف ايه وانت تشيل كت- كت- باب كذا وانا اشيل باب كذا ونذاكر ونكمل بعض ده بيولد عندنا روح المذاكره اكتر واكتر الاسئله اللي هتطرح علينا اكتر واكتر ده هيفيدنا اكتر واكتر بفضل الله تبارك وتعالى هتبقى انت كده بفضل الله انا شربتك آه، آه، آه، الفقه وانا ده اللي انا عايزه ان احنا نشرب الفقه وكل يوم هنحط حاجه جديده في الفقه اي حاجه الاقيها جديده بيستخدموها بره انا هحطها لك زي ما حطينا المذكرات وحطينا طبيعه الاسئله وحطينا بعد كده ال power ال- ال- الماي ب- اسمه ايه mind maps الخرائط الذهنيه حطيناها في قلب المذكرات كل حاجه جديده هنقابلها نحطها المنهج بقى التجريبي البسيط بقى ان كل خمسة ستة مع بعض كده بيذاكروا مع بعض علشان يبقى في امتحان ده اللي احنا هنعمله في مجموعات اوائل الطلبه بيننا وبين بعض اولاد وبنات ان شاء الله بدا ان شاء الله من بعد الحدث انا مش هعمل اي حاجه الاسبوع ده علشان انتوا عندكم امتحان على العبادات الاسبوع الجاي ماشي كده الابواب ان شاء الله دي النقطه الثانيه كنت هتكلم فيها بعد نقطه أو- اوائل الطلبه آه، آه، بعد ما هنعمل أبو- اوائل الطلبه على فكره في حاجه تانية جديده يعني ان شاء الله لا لا ان شاء الله انا هجيب المكتبه هنا بتاعتنا كلها بتاعت الفقه ان شاء الله باذن الله هجيبها مثلا ي- آه، مثلا اسبوع آه، سامح معلش انت والمجموعه بتاعتك اعملوا لي بحث في كتب ال- ال- الحنابله آه، حوالين مثلا مساله هل الدباغ يطهر جلد الميت ولا لا يطهرها؟ آه، معلش آه، قوم يا محمد يا رضا اعمل لي بحث انت والمجموعه بتاعتك حوالين مثلا آه، ايه هي الشروط التي ينبغي ان تتوفر حتى يقصر الانسان الصلاه في صلاته في سفره وانت يا محمد قوم انت والمجموعه بتاعتك اعمل لي مثلا بحث حول شروط صحه آه، آه، صلاه الجمعه دي كلها حاجات احنا كل يوم هنحط جديد يعني احنا كل يوم هنحط جديد ان شاء الله باذن الله بحيث انا آه، يعني الواحد يامل ان يطلع من المسجد لو طلع من المسجد مثلا 30 ولد وبنت من الفقهاء وان كنت امل ان ال 150 يبقوا فقهاء وده اللي انا شفته في الامتحان الاول يعني امل ان شاء الله ان الكل يكون بفضل الله فقيه آه، محمد إيه اسمك ايه احمد احمد كان الاول على ال- على الكل في الامتحان الاولاني احمد 14 سنه اللهم بارك وكان طالع الاول على من ضمن الاوائل يعني طبعا هو قال لي كانوا كتير كان عندنا حوالي 30 ولد وبنت ما شاء الله مقفلين درجات ك- بس اللي كان لافت النظر ان احمد 14 سنه يعني احمد مشروع فقيه ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى طيب آه، بالنسبه للامتحان بالنسبه للامتحان ان شاء الله هو كان على الطهاره واحنا عندنا ان شاء الله امتحان آه، الصلاه والصيام والزكاه والحج الصيام والزكاه يخلصوا منك في جلسه الحج هيخلص منك في جلسه الصلاه تخلص منك في جلستين احنا هنمتحن على العبادات من اول الصلاه من اول الاذان يعني من اول الاذان لحد لان اول حاجه في باب الصلاه الاذان من اول الاذان لحد ان شاء الله كتاب الحج ماشي كده وده الامتحان آه، النصف النهائي الامتحان النهائي ان شاء الله هيكون بعد ما نخلص كتاب الحدود والجنايات و- والايمان والنذور و- وكتاب البيوع آه، آه، ال- ال- كتاب البيوع ان شاء الله احنا لسه لنا ان شاء الله اربع دروس ونكون خلصنا منهج فقه كامل من اول الكتاب لاخر الكتاب بفضل الله عز وجل وانا ظني ان دي اول مره تعمل في المنصوره اللهم لك الحمد هذا فضل الله عز وجل فاحنا ان شاء الله باذن الله بعد الامتحان هيبقى لسه لنا اربع دروس اربع دروس وبعد كده نعمل بقى نديلكم اجازه اسبوعين ونعمل بقى الامتحان النهائي على الكتاب من اوله من اول الطهاره لحد لحد ان شاء الله اخر الكتاب باذن الله تبارك وتعالى اللي هيكون عليه عمره للاول بالنسبه للاولاد وعمره للاول بالنسبه للبنات ان شاء الله تبارك وتعالى آه، جزاكم الله خيرا آه، السؤال بس سريع كده المذكرات كلها مرفوعه على الجروب بتاع الواتس اللي احنا عاملينه خد رقم الواتس من باشمهندس حسام آه، اي حد آه، ناقصاه مذكرات اول باول ان شاء الله المذكرات بترفع على آه، الجروب بتاعنا ان شاء الله آه، سؤال جده وهبت حفيدها مالها وماتت بعد ذلك هل توزع التركه ام هي من حق الحفيد وما حكم الشرع فيما وهبت آه، اولا ما فعلته الجده حرام شرعا ما فعلته الجده حرام شرعا آه، والحكم الشرعي أن هذا المال يرد ويعطى للحفيد الثلث والباقي يوزع تركة آه، لحديث أن رجلا آه، كان عنده ستة أعبد فلما حانت وقت حم- حان وقت وفاته تصدق بالستة فرد النبي صدقته وأعاد الستة و- وأقرع بينهم عمل قرعة بينهم فأعتق اثنين اللي هو الثلث ورد أربعة على الورثة آه، ذكرت ان القصد شرط من شروط الطلاق ثم قلت ان طلاق المازح يقع آه، اما ما قصدته من ان القصد شرط لوقوع الطلاق حتى يخرج طلاق المخطئ حتى يخرج طلاق المخطئ لان طلاق المخطئ باتفاق المسلمين لا يقع لو ان رجل اخطا فقال لامراته بدل ما يقول لها مثلا انت طالعه مثلا او انت مثلا آه، متهوره قال لها انت طالق او انت كذا فالمخطئ طلاقه لا يقع ماشي